بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين في دراستنا للاناجيل المقدسه وصلنا لمعمودية المسيح وبعد كده خروجه الى الجبل للصوم والتجربة وبعد كده هدرس معاكم حياة ربنا يسوع المسيح من خلال الاناجيل في موضوعات مش هنمشي بالترتيب لكن هناخد موضوعات يعني مثلا النهاردة هناخد دعوة السيد المسيح لتلاميذه عشان يتتلمذوا ليه وبعدين يرسلهم ليكرزوا جايز الموضوع ده ياخد مرتين وبعد كده هنتكلم عن تعليم المسيح من خلال الاناجيل على بعضه وبعدين امثال المسيح وبعدين معجزات المسيح وبعدين هندرس الاماكن اللي كان بيخدم فيها المسيح عشان لما نسمع كلمة الجليل كلمة اورشليم كلمة الناصرة نبقى عارفين الاماكن وبعدين ندرس النبوات التي وردت في الاناجيل اللي هي يعني يقول لك كما قيل بالانبياء كذا وكذا وبعدين في الاخر يتبقى لينا الاسبوع الاخير من حياة المسيح على الارض اللي هو اسبوع البسخة والقيم فهنمشي بطريقة الموضوعات عشان نلم الاناجيل على بعضها اول حاجة ان السيد المسيح في بداية خدمته تجمع حواليه الناس عشان يسمعوا تعاليمه ويتعلموا منه في انجيل لوقا اصحاح خمسة في بدايته يقول واذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفا عند بحيرة جني صارت الجموع التف تلتف حواليه تسمع منه من البداية مجرد يوحنا شهد له وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ومجرد الناس شافوا المنظر بتاع السماوات المفتوحة وصوت الآب والروح القدس نازلا مثل حمامة بدأوا يدوروا عليه ويسمعوا منه ولما بدأ يكرز ويتكلم بكلمة الله يقول عنه الكتاب كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتب فبدأت الناس تلف حواليه وتسمع منه كل ما يروح حتة يروح وراه هذه الجموع مش كلهم كانوا تلاميذ منهم ناس عندهم حب استطلاع يقول لك نشوف الراجل ده بيقول ايه ومنهم ناس كانوا عايزين يمسكوا عليه غلط يقولوا هو هيطلع لنا في المقدر جديد احنا نشوف الراجل ده بيقول ايه ونشتكي ضده ونوقفه عند حد احنا ناقصين ومنهم ناس كانوا بيجوا علشان يستشفوا من امراضهم يعني هو ملوش اي علاقة بالمسيح غير انه يجي ياخد الفايدة بتاعة المعجزة وبعدين ينصرف ومنهم ناس كانوا يتعزوا بالكلام ويتعلموا من التعاليم عشان كده لما نقرا كلمة إذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كلمة الجمع غير كلمة التلاميذ وكلمة التلاميذ غير كلمة الرسل من هؤلاء الجمع كان هناك مجموعة أحبوا المسيح والتفوا حواليه هم دول اللي اسمهم التلاميذ ليه تسموا تلاميذ لأنهم يتتلمذون على تعليم المسيح وحياته وسيرته ومعجزاته التلاميذ دول عددهم كان كتير جدا انتم مفكرين ان هم 12 عددهم كتير جدا احنا نفسنا المسيحيين اسمنا تلاميذ كل واحد مسيحي هو تلميذ للمسيح وقبل ما يسمونا مسيحيين كانوا بيسمونا تلاميذ اول منطقة يتحول فيها الاسم من تلاميذ الى مسيحيين منطقة انطاكيا اللي هي سوريا ولبنان يقول سفر الاعمال وسمي التلاميذ الذين في انطاكيا اولا مسيحيين دول اول ناس اول ناس آه يتسموا مسيحيين نسبة للسيد المسيح فلما تسمع كلمة التلاميذ تفهم منها كل الناس اللي كانوا بيلفوا حوالين المسيح عشان يسمعوا منه كلمة الجمع يبقى كل الناس اللي حوالين المسيح منهم اللي بيسمعوا ومنهم اللي بينتقدوا ومنهم اللي بيصطادوا كلمة ومنهم اللي جايين يستنفعوا منهم اللي جايين ياكلوا ومنهم اللي جايين ياخدوا معجزة اما التلاميذ فهم اللي جايين يتعلموا ويستفيدوا من التلاميذ منهم اختار السيد المسيح 12 سماهم رسل لانه ارسلهم ولما الخدمة احتاجت رجع واختار سبعين اخرين وبرضه سماهم رسل يبقى لو سألتكم المسيح عنده كام تلميذ تقولوا كام لا التلاميذ عدد ما يتعدش طب والرسل 82 ماشي كده 12 دفعة اولى و70 دفعة تانية كل اللي بيتعلموا من المسيح اسمهم تلاميذ حتى هؤلاء التلاميذ كان السيد المسيح برضه ليه نظرة وهو اللي اختارهم بنفسه فنقرا في انجيل متى اصحاح اربعة والاية 18 يقول واذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل ابصر اخوين سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس اخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيدين فقال لهما هلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس فللوقت ترك الشباك وتبعاه ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما فللوقت ترك السفينة وأباهما وتبعاه هو اختارهم بنفسه عشان يكونوا معاه ويتتلمذوا ليه ده غير بقى ايه الناس اللي هتلف حواليه وتتعلم منه من بعيد لبعيد او من خلال الوعظ او من خلال اللقاءات العامه اللي فيها كل الناس حاضر دول بالذات هيكونوا ملاصقين ليه لدرجة ان هم هيتركوا بيوتهم واهلهم ووظائفهم ويتفرغوا ان هم يمشوا مع السيد المسيح في انجيل مرقس يقول عبارة جميلة جدا في الاصحاح 3 وايه 14 ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه دعا الذين ايه ارادهم طب ارادهم ليه لان شاف فيهم اخلاص القلب وشاف فيهم روح التلمذة وشاف فيهم احساسهم واحتياجهم ان هم يكونوا معاه وروح التكريس اللي في قلوبهم ان هم عندهم استعداد ان يتركوا كل شيء ويتبعوه واقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا شوفوا التعبير هنا جميل جدا نمرة واحد ايه يكونوا معه ونمرة اتنين يرسلهم ليكرزوا يعني شرط التلمذة للسيد المسيح ان يكونوا في الاصل عايشين معاه يعيشوا معاه اقامة كاملة دي بداية خدمته اقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا لو ما كانوش معاه مش هيعرفوا يكرزوا لو ما عاشوش معاه مش هيعرفوا يشهدوا لو ما شافوش كل كلمة وكل فعل وكل تصرف من المسيح مش هيبقوا تلاميذ حقيقيين هيبقوا من بعيد لبعيد عشان كده كانت بداية السيد المسيح ان هو اختار هؤلاء ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزهم القصة اللي انا قريتها لكم في انجيل متى دي هي اختيار سمعان بطرس واخوه اندراوس وبعدين في نفس اليوم كان يعقوب بن زبدي ويوحنا اخوه اخين بطرس واندراوس والاخين تانيين يعقوب ويوحنا لكن ما كانش دي اول مرة السيد المسيح يشوف بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا ذكر في انجيل يوحنا لقاء اخر السيد المسيح شاف فيهم الاربعة دول ومعاهم واحد خامس اللي هو فلوبس القصة جت في انجيل يوحنا اصحاح واحد يقول كان يوحنا المعمدان واقف ومعاه اتنين من تلامذته الاتنين دول هما اندراوس اندراوس ويوحنا الحبيب لما سمعوا يوحنا المعمدان بيشهد عن المسيح يقول فسمعه التلميذان يتكلم فتبعا يسوع سابوا يوحنا المعمدان ومشي ورا المسيح فالتفت يسوع ونظرهما يدعان من غير ما يقولوا له حاجة سابوا يوحنا ومشي ورا المسيح عامل زي مغناطيس حطيته لقيت الايه الدبابيس تجري وراه مجرد يوحنا قال هو حمل الله سابوا يوحنا وجريوا ورا المسيح فالسيد المسيح سألهم ماذا تطلبان فقال ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث كلمة أين تمكث يعني احنا عايزين نقعد معاك مش عايزين حاجة أكتر من احنا بس نشوفك ونقعد معاك فقال لهما تعاليا وانظرا فأتيا ونظر أين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم قعدوا معاه لمدة ايه يوم وانصرفوا الحلقة كانوا مستنيين بقى لما يجي المسيح يقابلهم ويقول لهم هلم ورائي فيمشي وراه كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحد من الاثنين اللي سمعوا يوحنا وتبع يسوع اندراوس اخو مين اخو بطرس فراح اندراوس قال لبطرس قال له وجدنا مسيا الذي تفسير المسيح فجاء به الى يسوع اتعرفوا على بعض فنظر اليه يسوع من اول لقاء وقال انت سمعان بن يونا انت تدعى صفا صفا يعني صخرة الذي تفسير بطرس بطرس باليوناني وصفا بالعبري الكلمتين معناهم بالعربي صخرة تاني يوم بعد ما المسيح اتعرف على اندراوس ويوحنا وبطرس تاني يوم اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد فيلبس فقال له ادعني فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس الانبياء يسوع بن يوسف الذي من الناصرة دي في الحتة اللي قال فيها نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح فقال له فيلبس ايه تعالى وانظر دي كانت اول تعارف ولسه المسيح في البداية دول اتقابلوا معاه وبدأوا ايه من بعيد لبعيد يتبعوه يسمعوا وعظه لكن النهاردة بقى اللي حصل ان المسيح نده لهم ودعاهم دعوة رسمية ان يتركوا كل شيء ويتبعوه دعوة التكريس في انجيل متى بيقول يسوع كان ماشي عند بحر الجليل بحر الجليل دوت هو بعينه اللي اسمه بحر طبرية وهو بعينه اللي اسمه بحيرة جني صارت يعني بحر ليه ثلاث اسامي الجليل او طبرية او جني صارت عشان لما تسمعوه ما تتلخبطوش تقولوا ده غير ده هو هو بحر الجليل هو بحيرة طبرية وهو جني صارت في انجيل متى بيقول ان المسيح نداهم وقال لهم اتبعاني لكن في قصة اكثر تفاصيل موجودة في انجيل لوقا قصة صيد السمك الكثير في قصة صيد السمك الكتير بيقول كده في انجيل لوقا اصحاح خمسة اذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفا عند بحيرة جني سارت اللي هي ايه بحر الجليل فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك يقولوا الاباء وهم بيفسروا السفينتين دول بيرمزوا للكنيسه كنيسه سفينه قالوا طب ليه سفينتين قالوا واحده ترمز للعهد القديم والتانيه ترمز للعهد الجديد واحده ترمز لليهود والتانيه الامم والمسيح هيوحد الاتنين دلوقتي السفينتين واقفتين عند البحيره يعني بطلوا شغل ما هو لو كانوا بيشتغلوا بيصيدوا سمك كانت السفينه تبقى متحركه في البحر او على الشاطئ رايحه جاي لكن واقفين معناها عطلوا عطلوا عن الشغل والصيادون قد خرجوا وغسلوا الشباك لان انت هتشوفوا كمان شويه ان هم تعبوا طول الليل ما اصطادوش حاجه فوصلوا الى مرحله الياس من ان هم يصطادوا وعادة الصيادين بيصطادوا بالليل النهار طلع وما اصطادوش حاجة فقالوا خلاص هنعمل ايه بقى نروح ونبقى نيجي بالليل نحاول تاني جايز نقدر وقوف السفينتين وخروج الصيادين وغسل الشباك بيدل على ان كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد ما كانوش هيقدروا يجيبوا ثمر للمسيح بدون ما يجي المسيح نفسه ويؤمر ان هم يصطادوا السمك الكتير لما كانوا السفينتين واقفين فدخل يسوع احدى السفينتين التي كانت لسمعان وساله ان يبعد قليلا عن البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينه نتيجه الازدحام المسيح مش عارف يقف والناس بتزاحم عليه فراح ركب السفينه وقال لوحده وقال لبطرس ابعد بها شوية عشان الناس ما تنطش عليه ووقف من بعيد يعلمهم كون السيد المسيح يتكلم من داخل السفينة ويعلم الجموع معناها ان الجموع هتسمع تعاليم المسيح من داخل السفينة التي هي الكنيسة المسيح بيعلم الشعب من داخل الكنيسة مش من براها والناس هتسمع التعليم من الكنيسه مش من براها ما ينفعش ان واحد يقعد في بيتهم يعرف كلمة ربنا لابد يسمعها من السفينة التي هي الكنيسة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد بحسب خبرة الصيادين السمك دايما يبقى موجود قريب من الشاطئ عشان ياكل الاعشاب اللي بتنبت في الشاطئ حاجات زي كده لكن ايه اللي يدخل السمك في الاعماق والحاجة التانية ان السمك بيتم صيده بالليل عشان الصيادين بيستغلوا الضلمة لان السمك لما يشوف حد بيتحرك بيخاف منه يهرب فييجوا بالليل يرموا الشباك يصطادوا السمك وجنب البر دلوقتي احنا بالنهار وفي نفس الوقت انت بتقول له ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد طبعا كلمة ابعد على العمق كانت كلمة بتوحي بتأملات عميقة جدا عند الآباء يقول لك ابعد على العمق في الصلاة في الصيام في قراية الكتاب المقدس ما تبقاش إنسان سطحي لما تقف تصلي صلي بقوة وبعزيمة ومن جوه من جواك يطلع الكلمة بتصرخ من قلبك لما تقرا الكتاب المقدس اقرا وغوص جواه وطلع المعاني ما تكتفيش بالقراءة السطحية لما تخدم اخدم الناس من قلبك وبضمير وبمشغولية انت مشغول على الناس وعلى خلاصهم كل حاجة نعملها نعملها بالعمق هتصطاد سمك كتير لكن طول ما انت لسه على البر مش هتعمل حاجة ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة آية جميلة ومحفوظة كأن سمعان بطرس بيقول له أنا من جهة خبرتي هنرمي ومش هنجيب حاجة نمرة واحد احنا تعبنا الليل كله لما كنا بقوتنا ونشاطنا ما عرفناش نصطاد لما بقينا تعبانين هنعرف نصطاد ولما كنا بالليل ما عرفناش نصطاد لما بالنهار هنقدر ولما كنا جنب البر ما عرفناش في العمق هنقدر ومع ذلك بكل الإيمان وكل التسليم وكل الطاعة على كلمتك ألقي الشبكة ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق من كتر السمك فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم قال لهم تعالوا الحقونا في سمك كتير قوي فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتها في الغرق من كتر الحمولة اللي إيه ده كام طن دي لما يكون سفينتين يتملوا لدرجة هيغرقوا حاجة عجيبة لما احنا طول الليل مش عارفين نجيب بس رياية واحدة وبنيجي فجأة بكلمة من المسيح الشباك تتخرق والسفينتين يتملوا لغاية ان هم هيغرقوا فلما رأى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ انا ما استحملش انك تبقى داخل سفينتي اذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي اخذوه وكذلك ايضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كان شريكي سمعان يعني بطرس واندراوس في السفينة الاولى والسفينة الثانية بتاع الزبدي والولاد يعقوب ويوحنا فقال يسوع لسمعان لا تخف من الآن تكون تصطاد الناس ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه حتى السمك اللي اصطاد المسيح سابوه سابوا للناس ياخدوه بقى تركوا كل شيء وتبعوا المسيح دي اللي اختصرها معلمنا متى ان المسيح قال لهم ادعاني فجري وراه وقال ليوحنا وزبد ادعاني وجم وراه لكن لها قصة جميلة اهي في انجيل لوقا الكلمة اللي قالها السيد المسيح ابعد الى العمق والقوا شباككم للصيد في حد من الاباء وهو بيفسرها قال ايه قال لو كان قال لهم ارموا السفي... ارموا الشباك عن يمين السفينة كنا قلنا الكنيسة تتملي بالابرار بس واذا قال عن يسار السفينة تتملي بالايه بالاشرار فقط لان اليمين يرمز للبر واليسار يرمز للشر لكن هو لا قال يمين ولا شمال قال القوا في الايه في الاعماق عشان يطلع في الشبكة سمك من كل نوع فيه كويس فيه الوحش فيه الكبير وفيه الصغير ودي كأنها الكنيسة ودي قالها السيد المسيح يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وتجمع من كل نوع كنيسة فيها كويس والوحش فيها يهوذا وفيها يوحنا مش كده بس الكنيسة مستشفى لمعالجة الخطاة عشان يتوبوا ليست الكنيسة متحف قديسين ولكنها مستشفى تائبين مش كل اللي في الكنيسة كويسين ده الكنيسة مستشفى اهلا وسهلا بالوحشين يدخلوا يتعالجوا يبقوا كويسين فالشبكة جامعة من كل نوع كون المسيح ايضا يقول لهم ارموا شباككم للصيد والمسيح اساسا مش صياد ده راجل نجار يقولوا له يا عم انت مالك مال الحكاية دي ادي العيش لخبازينه احنا ناس بتوع الصيد وفاهمين البحر وفاهمين اوقات الصيد واوقات عدم الصيد واوقات الموجة واوقات ال ال ال الهدوء انت مالك ومال البحر ومع ذلك بطرس لم يناقش المسيح ورمى الشبكة فاصطادت سمكا كثيرا وإذا كان صيد السمك هنا بيرمز لربح الناس للمسيح ما قال له هخليكم بعد كده صيادين الناس فالشبكة اللي اتملت ب- بالسمك ترمز للكنيسة التي تمتلئ بالمؤمنين رمي الشبكة بيرمز للكرازة كون المسيح يقول لهم ارموا الشبكة في العمق ضد الخبرة بتاعتهم معناها ان الكرازة تنجح بنعمة ربنا مش بالذكاء ولا بالمهارة ولا بالبلاغة الشطارة مش ان الواحد يخدم بقوته لكن بقوة المسيح مش ان بطرس يصطاد السمك بالمهارة بتاعت الصيادين ولكن يصطاد السمك بكلمة المسيح الصيد لا يعتمد على المهارة بل على كلمة الله والكرازة لا تعتمد على البلاغة والفلسفة والحكمة والكلام الكبير لكن تعتمد على قوة ربنا لما قال له تعبنا الليلة كله ولم نصطاد شيء اقول له عشان انت عايش في ضلمة في ليل انت محتاج نور المسيح ينورك الانسان الذي يعيش في الظلام لا يستطيع ان يربح انسانا للمسيح واللي يدخل في نور المسيح تمتلئ الكنيسة بالاسماك اللي هي المؤمنين احنا بنحتاج نور المسيح وكلمته وطاعته عشان ننجح في خدمتنا التعب اللي تعبوه ابائنا الرسل قبل ما يجي المسيح بيرمز للجهد البشري والخبرة الإنسانية بعيدا عن كلمة ربنا لما اصطادوا السمك الكتير وأشاروا إلى شركائهم عشان يساعدوهم رمز للشركة المقدسة والتعاون وإن احنا نساعد بعضينا وإن خدمتنا تنجح لو كان قلبنا مفتوح للآخر تظل الخدمة ضعيفة لو كان الانسان قلبه مقفول على نفسه عامل دايرة مش عايز يفتحها دايما يعلمونا في اسقفية الشباب تعبير نقوله للخدام بدل ما تبقوا O shape يعني شكل ال O الانجليزي خليكم U U shape يعني دايرة مفتوحة عشان تدخل جواك اعضاء تانيين ياما بنلاقي في الكنيسة مجموعة مش عايزين حد يدخل لهم ولو جه واحد غريب يطردوه يلفظوه ما يستريحلوش يقول لك لو سمحت ابعدوا عننا عشان نعرف نشتغل طب ما تاخدوه في وسطكم لا اصل احنا عارفين بعض ومتعودين على بعض هيدخل لنا واحد هيعطلنا افتح قلبك خلي الكل يدخل علشان الكنيسه تمتلئ بالمؤمنين زي بالظبط ما الجماعه اللي في السفينه الاولى شاوروا للسفينه الثانيه وقالوا لهم تعالوا معانا عشان نشتغل مع بعض الشركة وأيضا ترمز إلى اتحاد اليهود مع الأمم في كنيسة المسيح ما يبقاش كنيسة يهود بس ولا أمم بس لكن اليهود مع الأمم ويصير الجميع شعبا واحدا ويصير المسيح رأس الزاوية اللي بيجمع الاثنين مع بعض لما بطرس شاف المعجزة ما استحملش وقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجلا خاطئ تفسرنا تفكرنا بالمنظر اللي حصل مع اشعيا النبي لما شاف آه، الرب جالس على كرسي عالي ومرتفع وازيال وتملا الهيكل والسرافيم واقفين حواليه وبيقولوا قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الارض واهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا اشعياء قال ايه ساعتها قال ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وانا ساكن بين شعب نجس الشفتين لان عيني قد رأتا الملك رب الجنود اول ما شاف رب الجنود حس انه انسان نجس ووحش ما ينفعش يقف قدام ربنا زي ابراهيم ابو الاباء لما شاف ربنا قال له شرعت اكلم المولى وأنا تراب ورماد الإنسان فينا لما يشوف مجد الرب ينسحق ينسحق عشان كده لما تلاقي إنسان منتفخ قوي تعرف إن هو ما شافش ربنا ما شافش ربنا لو واحد فينا إحنا الإكليروس كاهن أو أسقف أو غيره ومنفوخ تعرف انه لما بيقف على المسبح مش بيشوف ربنا هيشوفه ازاي وهو قاعد لسه منفوخ ده اول ما نشوف ربنا يحصل لنا الواحد ايه يحس ان هو قزم صغير خالص خالص خالص خالص انت عارف ليه الكنيسة عاملينها عالية قوي كده عشان الواحد فينا مهما فكر نفسه عظيم لما يقف يلاقي نفسه صغير قوي بالنسبة لل... للارتفاع ده وانت داخل من باب الكنيسة هتشوفني وانا واقف على المسبح قد النملة بالنسبة للارتفاع العظيم ده فالواحد فينا لازم يشوف ربنا عشان ينسحق لو ما شافش ربنا هيظن في نفسه ياما هنا ياما هنا أشعية قال له ويل لي إني هلكت إيش فكرك دلوقتي أشعية يقول لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود أقول لأبونا إبراهيم إيه اللي فكرك إن أنت تراب رماد يقول لأن عيني قد رأت الرب ملك الجنود رب الجنود واقول لبطرس ايه اللي خلاك خفت قوي كده وقلت السيد المسيح اخرج يا رب من سفينتي يقول لي ده انا شفته عرفت ان هو الرب عرفت ان هو الرب عرفت ازاي يقول ده انا طول الليل تعبت وما اصطدتش حاجة وانا راجل خبير في الصناعة دي دي, دي لعبتي يجي هو بكلمة يخلي السفينتين يتملوا يقول لي انت عارف كمية السمك اللي اصطدناها الليلة دي او اليوم ده ممكن نقعد شهر بحاله ما نعرفش نجيبها السفينتين مع بعض شهر ما نعرفش نجيب الكمية دي مرة واحدة تيجي كلها بكلمة وتتجمع لدرجة ان السفينتين يبتدوا يغرقوا مين يصدق قال له انت الرب اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ قبل كده كان يقول له يا معلم دلوقتي بيقول له ايه يا رب ساعة لما بيقول له ابعد للعمق والقوا شبككم للصيد قال له يا معلم قد تعبنا الليل كله لما اصطاد السمك قال له اخرج يا رب عرف ان هو ايه الرب لاني رجل خاطئ في العهد القديم لما كان داوود بينقل تابوت عهد الرب من مكان لمكان وجه واحد اسمه عزة سند التابوت عشان ما يقعش اتكهرب ومات كأن التابوت ده فيه كهرباء مات خاف داوود يقولوا لم يشاء داود أن يلقن تابوت الرب إلى إليه إلى مدينة داود فمال به داود إلى بيت عبيد أدوم الجتي قال له لا خلي عندك التابوت أنا مش قد التابوت ده يا عم ده بيكهرب أنا خفت من ربنا طبعا بعد كده لما عرف إن بيت عبيد أدوم الجتي اتبارك بسبب التابوت قال لا مش هنسيبه له ياخد بركة لوحده راح نازل جاب التابوت مرة تاني وداه الى المدينة المقدسة عشان كل الشعب ياخد البركة من التابوت في قصة ايليا النبي في كلمة قالتها له الارملة لما ابنها مات قالت لإيليا مالي ولك يا رجل الله انت ايه اللي جابك عندي هل جئت الي لتزكية سم اسمي واماتة ابني اخرج من بيت انا مش عايزاك خافت منه طبعا بعدها ايليا اقام لها الميت في انسان لما يتلامس مع الله ينسحق وفي انسان ما يشوفش ربنا ولا يحس بيه ويعيش في عظمه وكبرياء بعد معجزة تصيب السمك الكتير دي المسيح قال لهم يلا بقى سيبكم من السمك عندي حاجة أهم من السمك سأجعلكما ايه تسيران صيادي الناس اقول له يا رب يسوع انت مش لاقي غير الصيادين اللي يبقوا كلمزتك واللي هتعاملهم بعد كده رسل ويبقوا اساسات الكنيسة ما تشوف لنا ناس محترمين كده واحد معاه دكتوراه واحد معاه ماجستير واحد معاه آه شهادة في علوم الذرة وناس كبار كده عشان الواحد يفتخر بيهم يقول لا انا عايز اخد ناس بسطاء يقول معلمنا بولس تفسير الحتة دي ليه المسيح اختار البسطاء قال اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء واختار الله ابنياء العالم والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود قالوا طب ليه يقول لكي لا يفتخر كل ذي جسد امامه ما يبقاش الواحد يأسس كنيسة ويجي يقول له شفت بقى عندي ذكاء خلصت لك الموضوع ذكاء ايه اصل انا درست الموضوع دوت على اصوله درست ايه عند انت راجل صياد غلبان يكون فضل القوة لله لا منا ويقول معلمنا بولس بالرغم ان بولس كان فيلسوف لكن ركن الفلسفة دي على جنب قال كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل برهان الروح والقوة مش بالذكاء ولا بالفلسفة لكن ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله وقال مرة تاني لا بحكمة كلام لئلا تعطل صليب المسيح ربنا عايز الناس الغلابة يشتغل فيهم زي ما قال برضو ليكون لنا هذا الكنز في اواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا ومرة تاني يقول معلمنا بولس فبكل سرور افتخر بحري في ضعفاتي لما اكون في حتة ضعيف فيها اقول هي دي اللي هيشتغل فيها المسيح افتخر في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح والمسيح ساعتها قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل تقروها تكمل لو سمحت بلاش تكمل قوتي في الضعف تكمل يعني ساعة ما انت تكون ضعيف هجيب قوتي كاملة وتحل محلك لو انت خمسين في المية هديك خمسين في المية زيادة لو انت سبعين هديك تلاتين بس لو انت مية في المية مش هديك حاجة طب لو انت zero هديك المية كله يبقى الواحد قدام ربنا يقول له انا zero ولا انا مية يقول له انا zero انا ما فيهاش حاجة يقول طب وانا جاي اديك كل حاجة حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي ليقل الضعيف بطل انا لان حيثما انسان ضعيف يأتي الله بكامل قوته قوتي في الضعف ايه تكمل تكمل اخترت الصيادين ليه رب يسوع يقول لي علشان دول ضعفاء وغلابة وانا احب اشتغل مع الغلابة لو تفتكروا في قصة داوود واختياره كان هو اصغر اخواته وقال كده اخواتي حسان وكبار والرب لم يصر به عشان هو الصغير والضعيف نفع الله يعمل في الضعفاء اذا وجدت ان ربنا اشتغل جواك كويس لا تفتخر بل خاف قول هو اشتغل جوايا كويس عشان انا وحش اختارني اخدم مش عشان انا احسن الناس بالعكس اللي هو بيختار المصدرة وغير الموجود وبيختار الجهلاء وبيختار الضعفاء الحاجتين يعملوا معاك اوعى تيأس من ضعفاتك لان الله قادر ان يعمل واقول لك واوعى تفتخر بانتاجك لان الله هو العامل لو افتخرت هينتزع نعمته عنك دي تفكرنا بعاموس النبي لما اتكلم عن نفسه قال ايه قال انا لست صاحب كلمة ولكني مجرد جاني جميز انا بجني جميز وربنا جابني وعملني نبي لكن انا راجل غلبان انا جاني جميز لست صاحب كلام ولا بعرف اتكلم ولكن انا مجرد راجل بيجني جميز الصياد كمان في صفات تنفع في الخدمة عشان كده اللي فيكم بيخدموا ربنا لازم يكتسبوا هذه الصفات نمرة واحد انه صبور بيرمي الشبكة يطول باله ونمرة اتنين انه مثابر زي ما قال بطرس تعبنا الليل كله مش من اول ساعة في الليل ما يصطادوش يقولوا خلاص ما فيش حاجة الليل لانه جايز تيجي في الساعة التانية جايز يجي في الهزيع التاني والهزيع التالت والرابع جايز يجي على وش الفجر يصطاد فبقى مثابر مطول باله والصياد شجاع لان البحر بيعمل مقالب فلازم يكون شجاع ممكن هو في عز ما بيصطاد والبحر كان هادي فجأة يهيج والصياد حكيم ازاي يعرف يصطاد السمكة والكذا بيقول رابح النفوس حكيم والصياد لازم يكون متواري لازم يقعد في الظل ويرمي الشبكة ويستخبى لان لو طلع كده والظل بتاعه جه على المية السمك يخاف ويجري فلازم يكون متواري زي الخادم اللي يخدم من وراء الكواليس محدش يعرف عنه والصياد متضع لانه حاسس انه راجل غلبان انا مين يعني رحت جيت انا حته صياد فيحس دايما بالاتضاع خادم الله يجب ان تكون في هذه الصفات ان يكون صبور مثابر شجاع حكيم مختفي والمسيح يظهر دايما يبرز المسيح في كلامه ودايما يقول للناس المسيح هو اللي هيعمل الحكايه دي يلا نصلي عشان ربنا يتدخل مش الخادم اللي يقعد يقول له طب اديني سيبني بس فرصه وانا هفكر لك في الموضوع وخد لك قرار دايما المسيح هو اللي يبرز ويكون متضع اختيار التلاميذ من الصيادين جت عنها نبوة في أرمية 16 16 بيقولها أنا ذا أرسل إلى جزافين عارفين الجزافين يعني إيه؟ اللي بيجزفوا في البحر عشان السفينة تمشي فأنا ذا أرسل إلى جزافين كثيرين يقول الرب فيصطادونهم الجزافين دول هيصطادوا الناس ثم بعد ذلك أرسل إلى كثيرين من القانصين يقتنص يعني يصطاد فيقتصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة ومن شقوق الصخور نبوة في, أش... في أرمية ان المسيح هيكون تلامذته من الجزافين ومن القانصين اللي بيصطادوا هؤلاء الصيادين على الاقل احنا تعرفنا النهارده على اربعه منهم اللي هما بطرس واندراوس ويوحنا ويعقوب لماذا ابتدى المسيح بالاربعه دول اولا بطرس اسمه سمعان بطرس كلمة سمعان يعني يسمع واحد بيسمع كلمة ربنا وكلمة بطرس يعني ايه صخرة هنا يرمز للايمان يبقى اول حجر اساسي اتحط في حياتي هي الصخرة الايمان اسمع كلمة ربنا ادي سمعان وابقى بطرس يعني جوايا صخرة ايمان اللي قال عنها المسيح وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي اخوه اسمه اندراوس كلمة اندراوس يعني رجل يعني الواحد فينا لازم يكون راجل شديد في حياته الروحية زي الآية اللي بتقول كونوا رجالا تقووا الثالث اسمه يعقوب يعقوب يعني يتعقب يعني بيجري يرمز للجهاد الروحي يبقى لازم يكون عندك سماع لكلمة الله ادي سمعان لازم يكون عندك ثبات وإيمان أدي الصخرة لازم يكون عندك رجولة وشهامة وخشونة روحية عشان ما تبقاش رخ أدي اندراوس الرجل يجب أن يكون عندك جهاد وسعي وبتجري ورا العمل الروح يتعقبه زي يعقوب ونمرة خمسة بقى اللي هو مين يوحنا كلمة يوحنا يعني الله يتحنن ويوحنا يرمز للحب اسمه يوحنا الحبيب بالرغم انك انت راجل وخشن بالرغم ان انت صخرة زي بطرس بالرغم ان انت بتتعقب زي يعقوب لكن دي ما تمنعش انك تكون انسان حنين ومحب مثل يوحنا إذا أردت أن تكون من تلامذة المسيح يجب أن يكون في داخلك سمعان بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا باستثناء اندراوس بطرس ويعقوب ويوحنا كان ليهم مواقف متميزة مع المسيح هم اللي حضروا معاه على جبل التجلي وهم اللي حضروا معاه في المعجزة بتاعة إقامة الابنة الميتة وهم اللي حضروا معاه في بستان جسيماني بطرس الإيمان يعقوب الجهاد يوحنا المحبة ثلاث حاجات أساسية في حياتك الروحية لما السيد المسيح جالهم عند بحيرة جنسارة أو بحر الجليل مكان الشغل بتاعهم معناها ان المسيح هيجيلك مطرح ما انت موجود مش مطلوب ان الانسان يسعى انه يروح ناحية المسيح المسيح هو اللي هيجيلك هو مطلوب ان انا استجيب للدعوة بتاعته المسيح ما هواش جبل عالي مطلوب ان احنا نتسلقه حتى نقتنيه لكن هو قريب لينا جدا اقرب الينا من انفسنا يقولها انا ذا واقف على الباب واقرع في ناس يتخيلوا ان عشان ابقى انسان روحاني صعبة صعبة عايزة مشوار طويل اقول لك مشوار ايه مشوار ايه دي تفكرني بواحد في مرة قاعد يدور على القلم على الترابيزة مش لاقيه قام دور في كل الشقة مش لاقيه راح قال لولاده دوروا معايا قعد يبحثوا في الاخر واحد قال له يا بابا القلم في ودنك حطه فوق ودنه فالمسيح فينا جوانا واحنا بندور عليه بره وبعيد هو هيجي لك لغاية عندك ويخبط على الباب بس افتح له ما تفكرش ان هو مشوار طويل عشان تقابل المسيح بعد ما اصطادوا السمك قال لهم سأجعلكما صيادي الناس ايه بقى صياد الناس يعني احنا سمك يعني يقول ايوه انتوا سمك ايه العلاقة بين الانسان المسيحي والسمكة خلي بالكم في العصور الاولى كان السمكة رمز للمسيحيين عارفين كده عارفين المعلومة دي طبعا هو الرمز بتاعنا الصليب بس الصليب اتقفش فهموا ان اللي يعمل صليب بيبقى مسيح وكان وقتها في اضطهاد شديد فاللي يرسم صليب ممكن على طول يقتلوه فانا عايز اتعرف عليك اعرفك انت مسيحي ولا مش مسيحي فكان الواحد بالعصايه بتاعته على الارض يرسم شكل سمكه منظر كده بمنتهى البساطه سمكه بالمنظر ده فاللي قدامه لو اخد باله ورسم له سمكه يبقى احنا مسيحيين لو ما خدش باله من الحركه دي خلاص يفهم ان هو مش مسيحي ويعدي الموضوع لكن لو رسم له صليب هيفهمه قوي فكان يرسموا السمكه دي علامه المسيحيين اشمعنى السمكه كلمة يسوع المسيح ابن الله الحي المخلص دي عبارة لو اخدنا اول حرف من كل كلمة بس باليوناني وحطيناهم جنب بعض يعملوا كلمة سمكة باليوناني اللي هي اخسيس تاني كلمة يسوع يسوس ادي اول حرف الالف كلمة المسيح خريستوس ادي تاني حرف الخاء ايوس يعني ابن حرف اليه ثيوس يعني الله حرف الث وبعدين ستير يعني مخلص يبقى السين ناخد الالف والخاء واليه والث والسين تبقى اخسس دي كلمة سمكة باليونان فاعتبروا السمكة رمز للمسيح ابن الله المخلص حاجة كمان السمكة بتتولد فين فين في المية والمسيحيين بيتولدوا فين في المية فقالوا يبقى السمكة زي المسيحيين حاجة كمان فاكرين الطوفان الطوفان عمل ايه غرق كل الخليقة الشريرة مين الخليقة اللي ما غرقتش في الطوفان سمك هي السمك هيغرق صح ولا غلط يبقى اذا كانت الخليقة كلها كانت فاسدة وملعونة عشان كده حكم عليها بالهلاك الخليقة الوحيدة اللي جوه الطوفان ما ما ماتتش هي مين الاسماك فرمز للمسيحيين اللي هم موجودين في جوه العالم وما يموتوش لانهم ما لهمش حكم الفساد والاعدام حاجة كمان ان السمك التكاثر بتاعه تكاثر ما فيهوش جنس يعني تيجي السمكة النتاية تحط البيض في المية جنب الشاطئ ويجي السمك الذكر يلقح البيض في المية فدوت رمز للميلاد البتولي ان احنا بنتولد من الكنيسة من غير زواج زي ما المسيح اتولد من العذراء بدون زواج فرمز للميلاد البتولي بتاع المعمودية عشان كده اصبح المسيحيين كأنهم سمك والخدام يصيرون ايه صيادين يصطادوا السمك لحساب المسيح لما المسيح قال لهم هجعلكم صيادين الناس يقول فللوقت ترك السفينة وأباهما وتبعاه تركوا كل شيء من أجل المسيح احنا بقى سيبنا ايه من أجل المسيح ماذا تركت في مرة واحد راهب زمان كان في دير البراموس زمان خالص وبعدين شاف الانبر سانيوس اللي هو معلم اولاد الملوك نايم على مصطبة هما كانوا بيناموا على الارض نايم على مصطبة عليها فرشة كده فانتقده وقال في ضميره ايه ده بقى الرهبان ده بيناموا اليومين دول على مصاطب على فرش فجاله واحد من الاباء الروحانيين اللي هما مدبرين الدير قال له انت زعلان ليه قال له ده ارسانيوس اللي بتقول عليه قديس نايم لي على مصطبة وعامل فرشة قال له انت قبل ما تيجي الدير كنت عايش ازاي قال له كنت عايش على قد حالي كنت بتنام فين قال له كنت بنام فوق الفرن بتاعتنا في في الدوار طب ودلوقتي حالك ايه قال بصراحة حالي بقى احسن قال له طب ده انت عارف كان بينام فين ده كان ينام على السرير بتاع الملك والحرير وريش النعام وعاشة القصر دوت ترك كل شيء من اجل انه ينام على مصطبة لكن انت بالنسبة لك المصطبة ترقية احنا نسأل انفسنا ماذا تركنا من اجل المسيح سيبنا ايه في مرة في احد الاباء الاسقفة اترسم اسقف وجم في الابرشية استقبلوه فوقف بتاع المجلس الملي وقال احنا بنرحب بسيدنا الذي ترك العالم وذهب الى الدير وساب البكالوريوس بتاعه وحطه تحت رجليه وكان بيشتغل مدير الادارة الفلانية في الحتة الفلانية وترك كل هذا وذهب الى الدير كلمتين حلوين وجاء دور الاب الاسقف يتكلم قال لهم اذا كنتوا تحبوا تعرفوا انا سبت ايه ايه اللي خسرته يعني ما خسرتش طبعا ان انا سبت الوظيفة ورحت الدير لكن انا خسرت ان انا سبت الدير وجيت للعالم تاني السؤال هو ماذا تركنا من اجل المسيح سبنا ايه هل نستطيع ان نترك الشهوات من اجل المسيح او الخطايا المسيطرة علينا او نترك بعض الاشخاص اللي بيعصرونا وبيبعدون عن ربنا او نترك بعض الاموال من اجل المسيح او نتخلى عن مركز او وظيفة عالية بس كانت هتعصرنا وتبعدنا عن ربنا هل عندنا استعداد نترك راحة الجسد من اجل ان احنا نصلي ماذا تركنا من اجل المسيح ادينا دخلنا على حد النص في الصيام سيبنا ايه من اجل ربنا في الفترة اللي فاتت ماذا تركت من اجل المسيح اسأل نفسك في مرة السيد المسيح وهو بيتكلم مع تلامذته بطرس قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك استفدنا ايه فاجاب يسوع وقال لهم الحق اقول لكم ليس احد ترك بيتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امرأة او اولادا او حقولا لاجل ولاجل الانجيل الا ويأخذ ايه مئة ضعف الان في هذا الزمان بيوتا واخوة واخوات وامهات واولاد وحقول مع اضطهادات وفي الظهر الاتي الحياة الابدية اللي يترك من اجل المسيح هياخد كتير ونفس الكلمة اللي قالها بطرس في انجيل متى المسيح قال له ايه الحق اقول لكم انتم الذين تبعتموني انتم اللي مشيتوا ورايا وسبتوا كل شيء عشان خاطري في التجديد متى جلس ابن الانسان على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على اثنى عشر كرسيا تدينون اسباط اسرائيل الاثنى عشر ايه المجد والكرامة دي انه قال انا اكرم الذين يكرمونني ناس كرموا المسيح لانهم تركوا كل شيء من اجله عشان كده يعطيهم مئة ضعف مئة ضعف افتكر في مرة في اخ جه يترهبن في الدير فجت والدته تبكي وتقول لرئيس الدير ابني وماليش غيره وهو الحنين عليا في وسط اخواته وهو اللي بيدفدف عليا قال لها طب انت زعلانه ليه قالت ابني قال لها لو عايز اخد دي بس انا هقول لك حاجه انت الخسران قالت له خسرانه ليه قال لها انت كان ليكي ابن واحد طالما جه الدير بقينا كلنا في الدير 100 راهب ولادك يبقى عندك 100 ولد لو هو اخدتيه هيبقى عندك ولد واحد لو سبتيه هيبقى عندك كام 100 فايه رايك قلت له لا خلاص خليه عشان انا فرحانه ان انا هيبقى عندي 100 راهب ولادي قال لها مش هو هيبقى اخ لينا وبقينا اخوات في الدير تبقى انت ام ل 100 راهب المسيح يعطي كثير ليه نبخل عليه للوقت ترك كل شيء وتبعاه كلمة تبعاه دي كلمة جميلة المسيح كان يقابل الواحد يقول له اتبعني اصبعه كده اتبعني يمشي وراه وبعد القيامة قال لبطرس اتبعني انت وهو النهارده برضه بيقول لكل واحد فينا اتبعني عايزين نتبع المسيح بنقول له في لحن في التسبيحة تنقويه نسوك نتبعك بكل قلوبنا كلمة تنقويه نسوك في التسبيحة دي معناها بالعربي يعني حط رجلي مكان اثر قدميك يعني لو انت ماشي كده في الرملة وبقى فيه اثر لرجليك همشي حط رجلي على اثر رجليك تنقويه نسوك نمشي وراك بنفس المنظر نتبعه في تعليمه في سيرته في سلوكه في منهجه وفي حياته وفي بذله من اجل الناس لابد ان احنا نكون نتبع المسيح والا ما نبقاش تلامذته يبقى مسيحيين ازاي لو ما كناش بنتبعه اخر حاجه ان هم لما تبعوا المسيح تركوا ابوهم زبدي في السفينه مع الاجرى وتبع المسيح كونهم يسيبوا ابوهم ويسيبوا السفينه معناها ان هم تركوا كل شيء حتى الارتباطات العائليه وحتى الممتلكات كلمه الاجره معناها ان هم كان عندهم ملك في ناس بيستاجروا في ناس بيستاجروهم عشان يشتغلوا معاهم دي معناها ناس اغنياء صيادين بسطة في الفكر والتعليم اه لكن ناس اغنياء لان صناعة الصيد وقتها كانت مربحة فكان عندهم الامكانيات المادية اللي تخليهم يعيشوا احسن عيش ايه اللي يبهدلك يا بطرس وندراوس ايه اللي شحطتك يا يوحنا ويعقوب وتسيبوا ابوكم ليه ده انتوا ناس عندكم خدامين وعندكم موظفين بيشتغلوا تحت ايديكم بتدوهم مرتبات يقولوا سيبنا ده كله من اجل المسيح اللي كان يعتبر مكسب حسبناه خسارة وتركنا كل الأشياء ونحن نحسبها إيه نفاية إحنا كمان لابد أن نترك كل شيء من أجل المسيح الأسبوع الجاي بإذن الله هكلمكم عن شروط التلمذة للمسيح وبعدين إزاي إن المسيح اختار من التلامذة دول مجموعة أرسلهم للخدمة فبقوا اسمهم رسل إزاي تحولوا من تلاميذ إلى رسل لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين